الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اتكلمت معاكم أحبابي الكرام في الدرس اللي فات عن يعني إيه استجابة واتكلمت معاكم إن استجابة المؤمن لها معاني خاصة زي الرضا بالله والإعراض عما سواه استجابة مبنية عن الحب ورضا التام لأوامر ربنا سبحانه وتعالى حابب النهاردة أن أنا أكد على نفس المعنى ديننا العظيم مش عايزينه اسم ولا عايزينه لقب يتكتب في البطاقة ولا عايزينه أبدا يكون خانة موجودة في الورقة اللي بنملاها علشان نعمل بطاقة جديدة أو نجدد البطاقة عايزين ديننا مبناه الحقيقي على هذه الاستجابة الشهادتين اللي الإنسان لا يدخل في الإسلام إلا بهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كلمتين الاتنين دول بس مش عايزينهم مجرد كلام الشهادة في الحقيقة معناها إذا شهدت أن لا إله إلا الله أي لا إله أي لا معبود بحق إلا الله فمعنى لا إله إلا الله باختصار انقياد لأمر الله وخضوع وإذعان لأوامره سبحانه وتعالى وأن محمد رسول الله طالما أن هذا النبي مبعوث من عند الله فحق علي أن أستجيب له علشان كده هذا الإنسان اللي عاش على هذا المعنى إن الشهادتين مش مجرد كلام بيقال ولكن حقيقة لابد أن ترى في الواقع إن الشهادتين في الأصل معناهم خضوع وإذعان لله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن العبد المؤمن إذا وضع في قبره أول ما بيوضع هذا الإنسان في القبر يسأل من ربك ما دينك ما نبيك أنا لا أسأل عن ربي يعني تقول الله أو عن نبيه إنك تقول محمد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن العبد المؤمن إذا سئل من ربك ما دينك ما نبيك يقول أما ربي الله آمنت به ونبي محمد آمنت به وصدقته واتبعته فلما هسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم مش عن الاسم ولكن عن حقيقة اتباع العبد منا لله سبحانه وتعالى انت كنت خاضع له ولا لأ انت كنت ذليل بين ايدين ربنا ولا لا هو ده المعنى الحقيقي اللي لازم نفهمه علشان كده سيدنا الامام ابو حنيفه رحمه الله لما سالوه عن حقيقه الشهادتين قال حقيقتهما التسليم والانقياد لاوامر الله سبحانه وتعالى ولما سئل سيدنا الامام الشافعي رحمه الله عن حقيقه النصيحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الدين نصيحه لله ولرسوله قال النصيحة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالتصديق بنبوته ورسالته والانقياد لأمره ونهيه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وضح لنا فعلا يعني إيه حقيقة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام لا يثبت أبدا الدين في قلب الإنسان إلا على ظهر التسليم والاستسلام ومن رام ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجب عن فهم خالص التوحيد وسيدنا الإمام الشافعي رحمه الله لما سألوه عن حقيقة أشهد أن محمد رسول الله فقال حقيقتها التصديق بنبوته صلى الله عليه وسلم ورسالته والانقياد لأمره ونهيه ده معنى الشهادتين فالإنسان منا في أذكار الصباح لما بيقول رضيت بالله ربا معناها رضيت به ربا وبالتالي رضيت بما يأمرني به فما يأمرني به ربي أفعله عن رضا تام لأن هذا مقتضى أنني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا معناها طالما أنني ارتضيت الإسلام دينا فأنا ممتثل لأوامر هذا الدين العظيم وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا معناها الحقيقي أشهد أن هذا رسول من عند الله حقا ما جاء به هو الحق والخير فأنا مذع ومطيع لما يأمرني به الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام أبو حاتم ابن حبان رحمه الله بيوضح لنا يعني إيه أشهد أن محمدا رسول الله بيقول معناها طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانقياد لسنته صلى الله عليه وسلم بترك الكيفية ورفض أي قول يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فهموا يعني إيه لا إله إلا الله محمد رسول الله ويجي النبي صلى الله عليه وسلم علشان يغرس لينا وجوانا المعنى الحقيقي للاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ناس في أذكار النوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل إذا أويت إلى فراشك فكن طاهرا وقل اللهم أسلمت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك أسلمت وجهي إليك أي رب ما تأمرني به أفعله وما تنهاني عنه أتركه ويأتي رجل آخر لا يعرف شيئا عن الإسلام ويقول يا رسول الله ما الإسلام فيقول أن تسلم وجهك وقلبك لله النبي رب جيل يعرف يعني يعرف يعني إيه استجابة الإسلام معناه باختصار استجابتك لأوامر الله سبحانه وتعالى ويجي النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده يعلم الناس العبادات اللي هي في الحقيقة مبناها على الخضوع والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى الصلاة يجي النبي صلى الله عليه وسلم يركع فيأكد لنا في أذكار الركوع اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت ولك أسلمت يا رب أسلمت قلبي ووجهي إليك استجابتي الكاملة لك يا رب ايه ركوع وايه سجود وايه قيام وليه تقعد وتقوم وتقف خضوع لله سبحانه وتعالى وفي صلاتك تصلي على رسول الله وعلى إبراهيم واحد من أفضل الناس اللي خضعوا ربنا سبحانه وتعالى كان صلى الله عليه وسلم أيضا في سجوده يقول اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت الحج في ذاته أعظم معنى من معاني الخضوع كان ابن عمر رضي الله عنه هو متوجه للحج يأتي بالتلبية لبيك اللهم لبيك ويزيد عليها لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول لبيك التلبية مصدر لب بمعنى أجابة لا بتقول يا رب لبيك أي أستجيب لأمرك إجابة بعد إجابة وهذا معناه المبالغة الحج من أوله لآخره معنى واحد خضوع واستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى تبقى في مكة وتطلع على منى ومن منى تطلع عرفة لا تنزل مزدلفة لا ترجع منى تاني لا تروح مكة لا ترجع منى تاني لا ترجع مكة كل ده ليه كل ده علشان يربي جواك معنى الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى حتى في أذكار الحج كان النبي يلبي يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك التلبية في حد ذاتها كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله أصل التلبية هي مصدر لب بمعنى أجابة فالإنسان لما بيقول لبيك اللهم لبيك معناها أي إجابة بعد إجابة كل ما تؤمرني بأمر أنا أجيب إجابة بعد إجابة وده مبالغة في معنى الإجابة لله سبحانه وتعالى مبالغة في الطاعة والانقياد لله سبحانه وتعالى وتنزل آيات القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى يأكد على نفس المعنى ويذكر لنا قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مع ابنه إسماعيل لما أمره الله عز وجل بالذبح معنى من أعظم المعاني وأجمل المعاني اللي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله في التفسير يقول رحمه الله قال إبراهيم خليل الرحمن لولده إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى يا ابني أنا رأيت في المنام ورؤية الأنبياء وحي ربنا بيأمرني أن أنا أذبحك فانظر ماذا ترى فالإمام الشافعي بيعلق هنا فيقول إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما قال لولده ماذا تشير عليه ليستخرج منه هذه اللفظة لفظة الاستجابة والتفويض والصبر والتسليم والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى فإبراهيم عليه الصلاة والسلام بيرب ابنه على كل هذه المعاني فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يأمره ليستخرج منه الإجابة لا لمؤامرته له مع أمر الله عز وجل وإسماعيل عليه الصلاة والسلام اللي تعلم من والده معنى الاستجابة يعيش حياة الاستجابة هو كمان فيقول له يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين دعوة كل الأنبياء يا رب اجعلنا خاضعين مستجيبين مستسلمين لأمرك بسم الله الرحمن الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك سيدنا إبراهيم وإسماعيل ومن ذريتنا أمة مسلمة لك بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني إيه مسلمون خاضعون مستجيبون مستسلمون لأمر الله سبحانه وتعالى ويجي النبي صلى الله عليه وسلم ويأكد المعنى أكتر وأكتر إن حياتنا استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى إن حياتنا خضوع واستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى لدرجة حديث من أعجب الأحاديث تقول رائطة بنت مسلم رضي الله عنها سمعت أبي يقول شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا هي اسمها رائطة بنت مسلم أبوها ما كانش اسمه مسلم أبوها كان اسمه غراب والغراب عاصي فغراب صحابي الكريم ده لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم في حنين قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك قلت غراب أنا اسمي غراب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست بغراب أنت مسلم ليه حول اسمه من الغراب لمسلم كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون اسمه غرابا لفسق الغراب ومعصيته الغراب دايما عاصي والنبي قال ان الغراب ده من الفواسق الخمسة اللي تقتل في الحرم فالغراب دايما عاصي لأمر الله الغراب دايما فاسق فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا انت مش غراب انت مسلم المسلم مطيع الغراب عاصي انت مسلم مستسلم خاضع ذليل منقاد لأمر الله سبحانه وتعالى ويقعد النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في الجلسات الخاصة والعامة ويعلمهم إن حقيقة الدين خضوعك لرب العالمين إن حقيقة الإسلام خضوعك لرب العالمين وتنزل آيات القرآن آيات ورآيات آيات ورآيات آيات ورآيات والله يا إخواني لو تدبرتم القرآن من أوله إلى آخره لعلمتم يقينا إن القرآن نزل لغاية واحدة إخضاع أو خضوع الناس لله سبحانه وتعالى والتحذير من عدم الاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى أول صورة نزلت في مكة أول صورة نزلت في المدينة أول صورة تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة صورة البقرة اللي بتوضح يعني إيه خضوع لله ومن أواخر الصور اللي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة التوبة وصورة المائدة من أواخر الصور اللي تنزل اللي بتوضح حاقبة من يتخلف عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنت مسلم إذا أنت مستسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى أنت مسلم لحبك لله سبحانه وتعالى يهون عليك كل شيء أنت مسلم يعني خاضع لأوامر الله سبحانه وتعالى أنت مسلم حب ربنا مال قلبك والحب ده يبرهن مباشرة لعمل هي دي باختصار الاستجابة فالاستجابة خضوع وإذعان وقبول لأوامر الله سبحانه وتعالى ويجي من بعد ذلك السلف رضوان الله عليهم ويأكدوا على هذا المعنى احنا خاضعين لأوامر الله وخاضعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الشافعي في يوم من الأيام يخرج على الناس فيسأله رجل في مسألة فيقول الشافعي قال فيها النبي كذا وكذا فيقول لا أنا أسألك عن رأيك فقال أرأيتني خارج من كنيسة أرأيتني في وسطي زنارا كما يفعل الأحبار والرهبان أقول لك قال رسول الله تقول ما رأيك أنا كلامي وكلام النبي وكان رحمه الله يقول إذا رأيتم في كتابي هذا ما يخالف القرآن والسنة فدعوه القوه ارموه أنا الأصل عندي اتباع ربنا واتباع النبي ويأتي الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي ديني ومذهبي وحياتي خضوع لأوامر الله وكان يقول لا تأخذ من الثوري ولا من مالك ولا من فلان ولا علان وخذ من حيث أخذه نخضع كلنا لأوامر الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي دي حقيقة الاستجابة لك استجبنا يا رب معناها كل ما أمرت به يا رب احنا مسلمين بيه مذعنين بيه هي دي الاستجابة اللي احنا محتاجينها أختم بالموقف الأخير ده الإمام مالك رحمه الله قعد في مجلس علم وناس حد بيسأله قدام طلبة العلم اللي أتوه من كل بلاد الأرض بيسألوه واحد بيسأله يا إمام ما تقول في تخليل أصابع اليدين في الوضوء قال ليس عليه الناس أهل المدينة ما بيعملوش كده يعني مش سنة فقام إليه ابن وهب وقال يا إمام قدام الناس كلها وما تقول في حد في حديث حدثنيه عبد الله بن رهيعة عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء فقال الإمام مالك هذا حديث حسن ثم نادى على من قال له ما حكم تخليل أصابع اليدين والرجلين قال ثبت فيها عن رسول الله حديث يعود مالك لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تخليل اليدين سنة استجابة خضوع إذعان لأوامر الله سبحانه وتعالى ولأوامر النبي صلى الله عليه وسلم أيقنوا إن الفلاح كل الفلاح في الاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى وهي دي الحياة اللي احنا عايزين نعيشها يا ترى كان ايه موقف السلف رضي الله عنهم من الاستجابة للقرآن والسنة ده اللي هنعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مسلمين له ومن ذريتنا أمة مسلمة له أسأل الله عز وجل أن يجعلنا خاضعين لأوامره مستجيبين لأوامره إنه لذلك القدر عليه هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم